يوما للحساب
مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مع الشباب بقينا بنسمع مصطلح جديد اليومين دول عند الشباب بقى يقولوا أنا كبرت خلاص وبقى لي خصوصياتي اللي ما يحبش حد يطلع عليها أو ينتهكها أو ينتهكها حتى لو كان والدي أو والدتي مما جعلني أدفع نفسي لأسأل هذا السؤال ترى هل من حق الآباء التدخل في خصوصيات الأبناء إن كان هناك أصلا خصوصيات يعني وترى هل هذه تنتهي إلى وقت معين بمعنى إن الابن مجرد ما بيشتغل وبقى له بيت مستقل هل من حق والده أيضا أن يطلع على خصوصياته بصراحة موضوع الخصوصيات خلاني أبحث فيه أكتر من باب لأن النهاردة بقينا نسمع حتى من البنات إن أنا ما أحبش إن زوجي نفسه يطلع على خصوصياتي إذا هل هناك بين زوجي وزوجته خصوصيات؟ موضوع الخصوصية موضوع كبير وطويل عند الشباب وترى هل هم فاهمينه صح ولا لا هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة مع ضيفي الكريمين الضيف الأول الدكتور عادل هندي السلام عليكم ازيك يا دكتور؟ ترى حضرتك مستغرب من الضيف الثاني نعم الضيف الثاني هم مشاهدونا الكرام أنا أنتظر جميع تفاعلاتكم معنا ومداخلاتكم الهاتفية عبر الأرقام المعلنة أمامكم على الشاشة والأرقام هي الاتصال من أي محمول على رقم 2379 والاتصال من أي خط أرضي على رقم 09000 729 ومن جميع أنحاء العالم على 002-02-383-55-869 أنتظر إجابتكم على هذا السؤال السؤال الأول هل من حق الآباء التدخل في خصوصيات الأبناء؟ السؤال الثاني هل هناك بين الزوج وزوجته خصوصيات؟ هذا ما سنعرفه إياكم مع ضيف الدكتور عادل هندي وأيضا أنتظر جميع مداخلتكم بإذن الله تعالى دكتور الأول إيه هي خصوصية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، في الحقيقة احنا فتحنا موضوع آه، صعب قوي لأن احنا عشان نتكلم آه، في موضوع الخصوصية ما بين الآباء وما بين الأبناء أو ما بين الزوج والزوجة يا إما نرضي أحد الأطراف فالطرف الثاني يزعل مننا آه، وهكذا تدوم الدوامة يعني دوامة الحياة الخصوصية باختصار آه، شديد هي عبارة عن الأشياء التي يخشى أحدنا أن يطلع عليها الآخرون وفي بعض الأحيان آه، تعتبر بمثابة الأشياء الخاصة من مأكل أو مشرب أو ملبس خاص آه، أو زينة معينة أو آه، اتصالات أو تواصل مع الآخرين أو صحوبية أو صداقة آه، أو جيران معينين أقدر أتصل معهم أو لا أتصل فدي بيعتبرها البعض من الشباب آه، خاصة في مرحلة المراهقة دي حاجة خاصة بي أنا يعني أنا أختار عفوا أنا أختار من أصاحب أنا أختار ما ألبس أنا أختار من أتكلم معه أنا أختار آه، إذا كان ده لي صاحب أو أو لي أو ليس بصاحب على مستوى الصحاب يا دكتور ماشي أما يقول لي لا والدي ولا والدتي عايز ما أعرف.
هو هي وصولها الى هذه الدرجه ده يعتبر آه، خلل في التصور او خلل في الفهم تمام سواء كان عند الاب او كان عند الابن عشان برضه احنا ما نزعلش حد احنا بنتكلم دلوقتي كموقف محايد مم.
ان هل فعلا ال- الاب في هذه الناحيه يحترم خصوصيات الابن وهل الابن بالفعل يقول ان ان ابويا ملوش دعوه بيا وانا ما ما- موضوع الخصوصيات دي حاجه خاصه بي انا فلا تدخل لابي فيها لا خاصه وانا في مرحله المراهقه اللي بي- بحدد فيها سماتي بحدد تمام.
فيها اتصالاتي بحدد فيها آه، انا عاوز ايه من الدنيا فيسيبني اخد ايه إيه انطلاقتي بقى و- و- وخاصه في مرحله المراهقه او في مرحله الشباب واللي بيعتبرها البعض يعني ان ال- إن الولد او الشاب ده صار دلوقتي يعني زي نصف آه، طفل ونصف راجل مهم.
فمحتاج ان هذا هو باستقلالية اه عاوز يعيش مثلا مرحله الطفوله من الرعايه وال... والاهتمام بيه وال... والتدليل والزائد وغير ذلك وفي نفس الوقت عاوز يشعر بمقدار من الاستقلاليه تمام يعني انا عاوز اثبت ذاتي عاوز احترم كياني عاوز احقق ال- الهدف اللي انا عشت من اجله فطبعا كل واحد منهم له وجهة نظره سواء كان الاب او كان الابن الاب بيقول انا عاوز خايف على ابني والظروف اللي احنا عايشين فيها والابن في نفس الوقت يقول لك انا عاوز ابقى راجل وعاوز ابقى ليا استقلاليتي مثلا آه، اقدر اختار اللي انا اكله واللي انا اشربه آه، اذاكر او ما اذاكرش في بعض بي... الشباب بيعتبر ان دي خصوصيه يعني ليس للاب تدخل فيها وده يمكن موضوع محتاج مناقشه طويله يعني طب يا دكتور علي انا نزلت للشارع عشان اعرف راي الشباب في موضوع الخصوصيه نعم.
نشوف التقرير ونرجع تاني ناخد رؤيه نسور اتفضل
احنا الاول تقرير جاهز معايا يا بطريق ولا لا تمام احنا الاول نزلنا الشارع طبعا نعم.
نعمل تقرير مع الشباب في موضوع الخصوصيه بقول للشباب لو انت معاك لابتوب معاك موبايل معاك اوتوجراف خاص بيك مم.
ووالدك دخلت عليه لقيته بيطلع على الحاجه دي تزعل وما تزعلش مم.
سالت واحد من الشباب قلت له دخلت لقيت والدك فاتح اللابتوب بتاعك بيدور على حاجه معينه عايز بيفتش وراك يعني من باب انه يطمئن عليك تزعل قال لي ازعل قلت له طب تعمل معايا ايه قال لي والله العظيم في المره الاولانيه هسيبه قلت له في المره الثانيه قال لي هطنشه وفي المره الثالثه طبعا نقل الكفر ليس بكافر آه.
المره الثالثه وعلي النعمه هديه على دماغه لا حول ولا قوه الا بالله تقرير جاهز يا بطريق ناخد التقرير ونرجع تاني أحلى أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب عجبا عندنا حلقه بنتكلم فيها عن الخصوصيه بمعنى لو انا كشاب عندي موبايل خاص بيا وعندي لابتوب او عندي اوتوجراف في كتير من الشباب ما يحبش ان حد يطلع على الحاجات الخاصه بيه دي حتى لو كان والده انت ايه رايك في الكلام ده هو الموضوع ده اساس انه برضه لما يكون عندك الحاجات بتاعتك يعني موبايل ولا لابتوب ولا اي حاجه تانية واهلك فتشوا فيها برضه المفروض يكون في حته ثقه بين الاهل والابن انت فاهم فصعب انه لو انت برضه ما ترضاش نفسك انه حد ايه يقعد يلعب لك في الحاجات بتاعتك يعني
والله هزعل شويه هتضايق طبعا آه، كل واحد ليه خصوصياته لازم ابقى آه، محافظ عليها وخصوصيته بينه وبين نفسه يعني بس انا عارف برضه انه خايف عليا بس يعني بتيجي لمرحله لسن معين ومش هرضاها انا شايف إن انا ومامتي صحاب في الموضوع ده فيعني هي لما بتفتش ورايا مش بتفتش هي لو هي لو انا هي صحاب قوي فبتبقى عارفه ان انا بعمل ايه وكده بس لو بصت من ورايا كده هتضايق شويه بس انا طالما انا وهي صحاب فبحكي لها على كل حاجه بس فمش بيأثر قوي الموضوع ده بيني وبين مامتي يعني هزعل من جوايا بس مش مش هقول له حاجه يعني لو كررت كذا مره بس انا بعد كده هحافظ على حاجتي اكتر بحيث ان هو ما يبصش عليها انت ومالك لابيك فازاي انت تزعل ان والدك يطلع على حاجه خاصه بيك وعشان هو زي ما انا ما يحبش ان انا ابص على حاجته آه، انا برضو ما احبش ان هو يبص على حاجتي يعني حتى لو الحاجه دي عاديه يعني بس هل, هل انت شايف ان ده مثلا عدم ثقه واستخوان من والدك ليك لا مش حكايه عدم ثقه اكيد اي يعني اب بيبص على ابنه بيعمل ايه وكده بس المفروض يبقى واثق فيا اكتر يعني لكن لو انت ان شاء الله ان شاء الله بعد ما تتزوج كده وتنجب اولاد مش هتحب برضه تطمن على اولادك وتبص آه، عندهم ايه
لا يعني هبقى عايز اشوف بس هبقى هقول له هو وريني مش هبص من وراه يعني بس كده كنت هزعل اه وبتاع يعني ممكن بس اقول له طب عش- عاوز تشوف حاجه بتاع بطريقه م- مش مباشره يعني هفهم غير مباشر يعني عملها مره واثنين وثلاثه تقول له ايه لا هقول له بقى مش هقول له ما ينفعش كده اقول له يعني لو عاوز حاجه قول لي يعني مش لف ودوران مش يعني فاهم قصدي هقول له انت عاوز حاجه هقولها لك طب انت حط نفسك مكان والدك لما انت ان شاء الله تتزوج وتنجب هتعمل ايه مع اولادك هو انا مش هعمل الحركات دي انا هساله face to face يعني مش هقول له انت بتعمل ايه وبتاع عشان يبقى في ثقه انت الكلام ده كله في الثقه يعني او انت واثق في ابنك ابقى مش هتخاف مش هخاف عنك حاجه كتير ابهات كانوا واثقين في اولادهم وفي الاخر اولادهم ضاعوا تقول ايه
قول بقى معرفش بقى يعني ربنا يسهل لهم يعني والله هو لو عايز يشوف حاجه ممكن يقول لي انا هوريها له مع ولادي لو انا مربيهم كويس هبقى واثق فيهم لا طبعا انا ما ازعلش يعني
ليه؟
اه المفروض ما يبقاش في خصوصيه بين الابن ووالده يعني في اي حاجه المفروض انا من الاول اكون بكلمه في كل حاجه ما محتاجش ان هو يشوف حاجه من ورايا او كده يعني تقول ايه للشاب اللي بيزعل من كده هو لو اي حد بيزعل يبقى اكيد في حاجه هو مخبيها على والده ومش عايز يعرفها المفروض يكون في التزام وفي حاجه اكتر من كده يعني بس يعني انت مش شايف زي ما الشباب بيقولوا إن دي ديكتاتوريه من الاب يعني لو انت مخلف ان شاء الله بعد ما تتزوج وتنجب هتعمل كده مع اولادك وانا اه ممكن اعمل كده يعني بس آه، بس مش هعمل كده من وراهم يعني لو انا واثق فيهم قوي أحلى أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء
مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم مجددا دكتور عادل طبعا العينه اللي احنا شفناها بالتقرير دي ده اللي انا قدرت اطلعه على الشاشه مم.
لان في ناس تانية اولا ابوا ان هم يصوروا معانا وناس تانية صوروا بس ما كانش ينفع يطلعوا على الشاشه مم.
الشباب بيقولوا كلام غريب جدا يعني تخيل مجموعه الشباب احنا صورنا معاهم كلهم معترضين تماما ان ازاي اساسا الاب او او الام تفكر ان هي تطلع على خصوصيات ابنها واحد بس من كل الشباب دول هو ال- آه، اللي وافقنا في الكلام يعني آه، المشكله الثانيه كمان كان انت لاحظت في التقرير واحد بيقول زي ما هو ما يحبش انها تطلع على حاجته برضه هو ما يطلعش على حاجتي جه على نفسه ند لابوه يعني مش عارف واحد تاني بيقول آه، صح كلام كتير دي آه.
تعليق حضرتك بيقول لف ودوران يعني لف ودوران او حركات وبتاع آه، هو في الحقيقة ال- لو سألنا نفس السؤال للآباء الآباء هيقولوا إيه من حقي أنا كأب إن أنا أبحث في خصوصيات ابني مم.
عشان أطمئن عليه هو يعني وبرضه كعلماء التربية بيقولوا إن في وجهتين نظر في مسألة الاطلاع على خصوصيات الأبناء البعض بيقول إن إن مطلوب جدا إن إحنا نشوف آه، كل حاجة خاصة بأبنائنا علشان خاطر الظروف اللي إحنا عايشين فيها قدامنا اعلام قدامنا صحف قدامنا جرائد قدامنا علاقات مشبوهه والاعلام حدث عنه ولا حرج لما بيتكلم عن علاقات شباب ببنات وبتاع فبيخوف الاباء يعني انا شايف ان في فجوه كبيره جدا ما بين الاباء والابناء النهارده يعني مثلا تلاقي الابن بيقول ده ابويا ده ايه دقه قديمه و- وقديم قوي وبيعاوزني ارجع للرجعيه والتخلف اللي ورا تمام.
وبعدين احنا بقينا في عصر التقدم والتكنولوجيا وبقى في موبايل وفي لابتوب وفي كمبيوتر وفي لسه الزمن هيجيب كمان فكل واحد منهم عايش في ايه في في ال- في النطاق بتاعه اللي هو الزمن اللي عاش فيه حتى الاعلام النهارده آه، بدا يصور لنا الكلام ده في المسلسلات مم.
نسمع ان في مسلسل يقول لك ايه لن اعيش فيه و- وما الى اخره فكل واحد يقول لك لا انا ليا تقاليعي وليا عاداتي وليا احترام شخصيتي ف يعني زي زي ما الشاب بيقول هو له حياته وانا ليا حياتي فبيعتبر نفسه ند لابوه وده طبعا مشكله فالبعض بيقول فعلا ان من حق الاب انه يطلع على خصوصيات ابنائه عشان ي- يعني ي- يحافظ عليهم من ال- من الاشياء اللي هم يعني خايفين عليهم منها زي مساله الاعلام او ال- التواصل مع البنات او غير ذلك الامر الثاني ان في بعض الناس بيقولوا ان مهم قوي قوي قوي ان احنا نحترم خصوصيات ابنائنا فما نطلعش عليها وخاصة تلاقي الأبناء هم اللي بيقولوا الكلمة دي زي ما الشباب في التقرير بيقولوا يعني كل واحد بيقول أنا ليا شخصيتي ال- الذاتية لازم أثبت ذاتي وإلا يبقى هو ما فيش ثقة ما بينه وما بينه فكل واحد منهم له وجهة نظره على كل حاجة تمام.
لكن إن يصل الأمر إلى حد إن يبقى فيه تجسس وإن يبقى فيه مراقبات وإن يبقى فيه مثلا حب خانق يعني علماء التربية بيقسموا الحب خمس خمس درجات تلاقي فيه حب مشروط يعني لو أنت عملت كذا أجيب لك كذا يبقى ده حب في حب زائد دائما ب- بقدر الامكان انا عاوز اثبت له ان انا بحبه فحريص عليه في حب مثلا نرجسي إيه، اعمل زيي انا ابوك كنت كذا وكنت كذا بس انا شايف ان برضو موضوع ان انا اتكلم عن نفسي كتير مع ابني انا عاوز حياتي هي اللي تثبت الكلام ده القدوه السلوك الاخلاقيات يعني مستحيل يكون في اب النهارده بيقول لابنه بيطالبه انه يبطل تدخين وهو بيشرب وبيدخن.
قدامه سجاير او صحيح.
بيدخن قدامه تمام.
فلابد يكون في تقليد وفي حاجه اسمها المحاكاه مم.
في برضك حب خانق وده اللي انا بقوله عليه اللي هو اللي موجود في بعض الاطلاعات على خصوصيات ال- الخاصه ببعض الشباب والبنات وبيسموه زي تحت شعار كده او تحت المثال المشهور ومن الحب ما قتل فيبقى هو عاوز عشان بيحب ابنه بيقول انا انا انا عاوز لابن الرحمه انا عاوز لابن ال- الحياه تمام.
الكريمه طب فمصر على وخطوة انه بخطوة.
يطلع عليه اه مم.
فبيطلع على كل خصوصياته خوفا على هذه على على ابنه من الناحيه دي لكن دي برضو علماء التربيه بياكدوا ان مطلوب قوي ان احنا ي- لا نعطي لابنائنا حريه مفرطه ولا حمايه مفرطه في نفس الوقت يعني ما ما ينفعش ان انا ابقى ايه مدي- سايب له كل حاجه واجيب له كل طلباته واحقق له كل الطموحات اللي هو عاوزها وهو قاعد كده من غير ما يعتمد على نفسه برضه لا وفي نفس الوقت ما ادلوش في الحريه في انه يعتمد على نفسه في كل حاجه يعني معلش لو جالي ابني مثلا في يوم دخل عليا البيت ولابس لبس او تيشيرت ومنزل ومسقط البنطلون زي ما الشباب تمام.
وخلينا نتكلم بواقعيه عشان ما احنا عملنا حلقة مع بعض شباب آه، خلاص طبعاً.
وموضوع. اه فاحنا مش عاوزين برضو كده عشان ما ن- يعني مش عاوزين تمام.
احراج في المسائل دي لكن تخيل لو ابني دخل عليا وهو آه، بالصوره دي تمام هل اما اجي اساله اقول له دي خصوصيتك يا ابني ولا ولا دي حاجه خاصه بينا احنا كاسلام واعرافنا او ع- عرفنا وعاداتنا وتقاليدنا يبقى مهم ان احنا نفهم مساله الخصوصيه هل دي خصوصيه ولا لا تمام.
يعني علاقتي مثلا ببنت مثلا في الجامعه مش انا طبعا عشان بس ما يبقاش في مشكله يعني علاقتي مثلا ببنت في الجامعه هل دي تعد خصوصيه مع علاقتي مع ابويا وامي داخل البيت ولا من حق ابويا وامي انه يعرف القصه دي او انه يعرف ان في علاقه او ما فيش يبقى لازم يبقى في فهم الموضوع تمام.
الخصوصيه فعلى كل حال اختلفت وجهات النظر حول تحقيق آه، الخصوصيه او احترام الخصوصيه البعض تمام.
يقول لا ما ينفعش عشان خاطر استقلال حريه طب ما الشاب تيجي انا وانت يا دكتور عادل نسال السؤال ده ونقول هل من حق الاباء التدخل في خصوصيات الابناء نطلع نشوف راي الاباء في الشرع ايه ونرجع لكم تاني
أحلى أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب المفروض ان انا ادور ورا منه حتى لو كانت بنت يعني وخصوصا البنت آه، وهو لو قلقان من حاجه مش هي مش هيتضايق ان انا مسكت الموبايل بتاعه بصيت في الكمبيوتر كده هو المفروض ان هو ما يتضايقش عادي وهل ده عدم ثقه منك كولي امر لا مش عدم ثقه ده اطمئنان على ابني اشوف ظروفه ايه سلوكه ايه ابتدى ي- ينحرف لمين شمال ماشي عدل ابقى انا مطمن عليه حقي لو لاحظت ان ابنك او بنتك استائت من ده وزعلت جدا انت تصرفك هيكون ايه
هقلق اكتر فلازم ادور حتى لو زعلت
طب نصيحتك ايه لكل الشباب اللي بيزعل من حاجه زي كده والله انا لو واثق في نفسي انا مش هيهمني اي حاجه انا امسك الموبايل آه، يبقى اي حد عايز يمسكه عايز يبص فيه انا مش قلقان من حاجه لكن انا لو قلقان آه، مش هخلي حد يمسك الموبايل بتاعي فطالما انا قلقان يبقى انا بعمل حاجه مش كويسه يبقى انت لازم تدور ورا منك يبقى انت كده تستاهل ان الواحد ما يثقش فيك ادور ورا منه واطمن عليه لان ده ابني طبعا اللي انا طلعت بيه بالدنيا ولازم اخاف عليه طب الولاد بيعتبروا ان ده عدم ثقه وان ده استخوان وبيزعل من كده ده هو عنده هو بس لكن عند الاب نفسه بيبقى حاجه تانية لما بي- بيطمن عليه
بس ه- هل دي عدم ثقه منك لا مش عدم ثقه بس انا بخاف من يعني من حبي فيه وخوفي عليه لازم اعمل كده لو ابنك زعل بحاول بفهمه بالعقل برضه انا ده كل اللي بعمله ده لصالحك انت وبتاع وبحاول أنص- يعني على قد ما بقدر بحاول انصحه يعني وبرضه مهما كان الشاب الشاب مراهق دايما بيحس نفسه ان هو الصح طبعا آه، خبره الاب مش زي خبره ال- الشاب الصغير فطبعا لازم يكون في رقابه باستمرار يعني افرض حضرتك فتحت الموبايل بتاعه فتحت ال lap فتحت الاوتوجراف الخاص بيه وهو شاف حضرتك فزعل جدا ولام حضرتك هتقول له ايه؟
لا لا لا اقول له ده هو ده انا ده خوفا ع- يعني حرصا ع- عليك يعني انا بعمل كده لاني انا خايف عليك لان انا طبعا انا ما ربطكش بالساهل فعشان كده مش عايزك مش عايزك تضيع مني بالساهل واخد بال حضرتك فطبعا لازم انا عشان بحبك قوي فلازم أ- اتابعك ولازم ابقى مراقب عليك تمام طب نصيحتك ايه لكل الشباب اللي بيزعل من ولي امره من والده من والدته انه بيراقبه في حاجه زي كده؟
هو- هو في طبعا والزمن بيتغير وبيتطور واخد بال حضرتك في حاجات طبعا آه، انا مهما كان لا تقل لهم اف ولا تنهرهما يعني ده الاب اب والام ام
زي ما شفنا مشاهدينا الكرام يمكن كل الاولاد وكل الشباب اللي كانوا من سننا شايفين انه لا مش من حق الاب والام ان هو يطلع على الخصوصيات او ينتهكها هم سموها انتهاك يعني وزي ما شفنا على الشق الاخر الاباء كلهم تقريبا متفقين لا من حقي ان انا اطلع على خصوصيات ابني عشان اطمن عليه وزي ما قال الاخ ال- في تقرير في اخر تقرير انا ما جبتوش بالساهل فمش هضيعه بالساهل صحيح تعليق حضرتك دكتور عادل والله جميل آه، آراء ال- الآباء آه.
و- وده نابع عن حبهم لأبنائهم طبعا.
يعني ده شيء طيب جدا ومهم ويا ريت الشباب اللي سامعيننا وشايفيننا دلوقتي يخلي بالهم من الحتة دي مم.
الأب لما بي يعني بيبحث في خصوصيات ابنه هو خايف عليه بيحبه بس يعني يا ريت يا ريت لما دي تصل إلى قلب الابن يبقى بقدر الإمكان يعطي لأبوه الثقة يعني انا دلوقتي ايه اللي بيخلي الاب يبحث في خصوصيات ابنه مهم.
اكيد في سلوك مريب اكيد في مثلا سهران لحد بالليل مثلا قاعد يتكلم في التليفون لما بيجي له اتصال بيقوم جاي واخد بعضه وطالع على البلكونه مثلا لو في ناس تانية بتخش مثلا دورات المياه يعني بتلاقي نفسك ايه بقى في دوامه عجيبه فانت بت- بتحط آه، نفسك في شبهه تمام فبتدفع الاب انه يبحث وراك مهم.
فانت ابعد عن القصه دي وحاول بقدر الامكان يكون في ثقه بينك وبين ايه آه، الاب او ما بينك وما بين الام آه، انا بس عاوز اقول نقطه مهمه طب الاول يا دكتور عادل بس عشان ما ما تمام.
نطلعش من المحور ده اتفضل.
عايز أسأل حضرتك هل انا من حقي كوالد ان انا اطلع على خصوصيات ابني باستمرار؟
والله هي دي مرتبطه بالظروف مم.
يعني مثلا ده انا عمال على بطال لا ولا لا لا اه اصل كده تبقى حياه خانقه جميل آه، تبقى تمام.
معقده جدا ويمكن الولد آه، يعني اصل انت عارف دي لها خطوره تربويا اصلا مم.
يعني من من من كثير من الاسباب او من الاثار اللي بتترتب على ذلك من الخناق او الحب الخانق ده آه، بياكد علماء التربيه ان ممكن تصل الى درجه العناد يعني انا في مره من المرات في شاب من الشباب بيسالني بيقول لي آه، امي مره بتقول لي اوعى اياك تشرب آه، زي ما الشباب بيشربوا مثلا حشيش ولا مخدرات تمام وفضلت تزن عليه مره واثنين وثلاثه وهي خايفه عليه آه.
آه. بس هي برضه بتبلغه الرساله بطريقه يعني فيها خ- خناق عليه تمام.
فقالها طب والله واقسم انه هيشرب حشيش تمام تخيل لما تصل بيه لدرجه ان هو وكتير بنسمع على كعناد.
الشق الثاني لما الام تيجي تقول لابنها انت بتشرب سجاير بس انا مم.
اكتر بتشرب سجاير وانا آه.
ما بشربش لا انا بشرب سجاير فاقول لي طالما كده كده بشرب ومتهم طالما كان عندها متهم، آه، اشرب بقى تمام آه.
فهي دي الفكره ان احنا مش عاوزين نصل الى درجه الحب الخانق اللي يدفع ابنائنا للعناد مم.
يدفعهم للتستر والكتمان يدفعهم ان هم يكون عندهم تكبر آه، واخد بالك على ان هو ي- يسر الي باي سر مم.
يدفعهم ان هو مثلا يكون عنده مقاومه ما هو داخل دلوقتي عامل زي اللي داخل في معركه حربيه الاب جاي له من ناحيه والام من ناحيه واخواته من ناحيه واحيانا بيعملوها مخبرين داخل البيت انت قد بص والله بيحصل يعني إيه.
مثلا جاي مكلم ابنه مثلا الصغير شوف لي اخوك تابعه لي بيتحرك ازاي بيروح لفين بيقابل مين لو قلت لي هديك جنيه طبعا الجنيه ما بيعملش حاجه دلوقتي لكن هو هيقول له انا هدي لك فلوس فيشجعه على ان يخلي ده جاسوس على ده تمام.
طبعا دي طريقه اسلوب خاطئ 100% خاطئ للغايه ناخد بقى ينسون تمام ناخد اتفضل، بقى ينسون اتفضل.
ناخد اتصال من السعوديه استاذ شوقي
السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا يا وسهلا بيك مرحبا بالبرنامج الجميل بصراحه والله ربنا يكرمك ويرفع قدرك جميل بيكم الله يبارك في حضرتك والله اني احبك في الله والله احبك لله حتى فيه قول لي يا استاذ شوقي آه، قل لي اولا اتفضل.
هل انت مع الاباء الذين يتدخلون في خصوصيات ابنائهم ام لا نعم معاك أم- ليه ولا بد ان يتدخل الاب في خصوصيه والد آه، ابنه لازم يتدخل فيها عشان الاطمئنان على ابنه وفي نقطه عايز اكلم حضرتك فيها يا اخ عمر اتفضل آه، اذا كانت الثقه موجوده بين الاب والوالد من الصغر نعم.
والتربيه تربيه حسنه محترمه مم.
الابن اصلا مش هيضطر ان هو يخبي حاجه على والده تمام اذا جميل.
في يوم من الايام خبى اي حاجه على والده اذا في حاجه خاطئه فلازم يتدخل الاب في اللحظه دي مهم.
وطبعا يدخل على حسب سن ال- الوالد بي- بيدخل مع ابنه على حسب سنه اذا كان تمام.
صغير لسه بي... بي- بيعلمه بالراحه كبر برضه كبر حتى لو كبر خالص بقى عنده 20 25 30 سنه حتى لو تزوج وبقى ابنه برضه من حق الوالد انه يتدخل طب يا استاذ شوقي انا عايز انتهز فرصه وجودك معنا واسالك سؤال مهم ثاني هل اتفضل.
هناك خصوصيات بين زوجة وزوجته ام لا
ال... الزوجة وزوجته لا توجد خصوصيات بينه وبينها مطلقاً؟
حتى يعني مطلقا مم.
مهما كان تمام
اتفضل طيب انت ايه راي حضرتك في الشباب نرجع للنقطه الاولانيه ايه رايك في الشباب كل الشباب زي ما انت شفت في التقرير اللي فات كلهم أيوة.
معترضين تماما على رقابه الاباء لهم يعني شايفين ده انتهاك لا لخصوصياتهم والله تقول لهم ايه ها- كل هؤلاء الشباب لازم يكون عندهم زلات تمام لازم يكون عندهم زلات إن أنا خايف من عمري ما حاجة أخاف تقصد.
من والدي اتفضل ان حضرتك شايف ان هو خايف من حاجه يعني
100% آه، آه.
انا ماشي طالما انا ماشي على خط مستقيم ايه لكني اخاف مم.
اذا كان انا بحكي مثلا لصديقي عشان هو هيحفظ سري مثلا او كده انما والدي انا عارف ان هو رقيب عليا مثلا تمام.
هينصحني للافضل دائما مهما كان بيحبني.
حتى لو مم.
الوالد آه، مش على طريق آه، مستقيم قوي يعني ولكن لازم بيحب ان هو ابنه يكون افضل منه مهم.
طب اسمح لي يا استاذ عمر استاذنه بس في حاجه يعني انت شايف يا اخ شوقي بعد اذن حضرتك آه، طب.
ال- الابناء نفسهم او الشباب مش من حقهم برضو انهم ياخدوا بعض الحريه ومساحه كامله للحريه في الانطلاق في الحياه
ماشي خير الحريه في طريق صحيح امم انا بكلم بنت في الجامعه واتصل بيها واكلمها واخبي على تمام، والدي هذا تمام.
طريق صحيح تمام احنا بنتكلم بوجهه النظر ان الثانيه حضرتك عشان اذا نبقى- شايف ان في ضوابط يعني نعم شايف لازم الوضع.
يكون في ضوابط جزاكم الله خير على هذا وإذا كان الاتصال حتى هو دايما ايه انسان نعم.
معرض للخطا بارك الله فيك على هذا يا شباب.
الاتصال جزاكم الله خيرا طيب تعليق حضرتك بالفعل هو آه، في الحقيقه لازم بس عشان آه، نبقى متصورين الوضع صح خلينا نقسم مراحل عمر الشباب في الحياه صح عشان نقدر نحدد امتى يكون له خصوصيه تمام آه، اولا آه، آه، الابن الصغير من سن 2 لسن 6 سنين ومن سن 6 لسن 9 سنين دي مرحلتين في الطفوله تمام.
مرحله الطفوله المبكره اللي هي من 2 ل 6 مم.
ومن 6 ل 9 دي مرحله الطفوله المتاخره مم.
وفي الفترتين تقريبا الابن بيبحث عن التقليد للابوين في الحاجات الخصوصيه بتاعتهم يعني مثلا لو الاب له درج خاص بيحط فيه مثلا ورق تلاقي الولد الصغير عاوز يقلد ايه ابوه بابا.
يبقى له درج آه.
خاص يحط فيه كتب تمام.
وبتاع هو في الف... في الفتره دي بيبقى محتاج بعض الاهتمام والاست... والتدليل برضك الزائد مم.
والنصح له باسلوب طيب ولطيف طيب من سن آه، 9 لسن 12 وما بعد ذلك من 12 ل 20 وقالوا ل 22 سنه كمان دي بيسموها مرحله المراهقه المتقدمه او المبكره ومرحله المراهقه المتاخره كمان تمام إيه، م- هنا في الوقت ده اصلا لازم احترم طبيعه مرحله الشاب بتاعي يعني مم.
وانا ابني كبر خلاص يعني بدا ي- ي- ي- يكبر في السن فلازم أع- اعرف سمات المرحله بتاعته فيها انفتاح فيها نماء فكري فيها اخلاقيات جديده فيها اجتماعيات فيها تواصل مع الناس يبقى هنا في تصحيح إثبات.
مفهوم تصحيح مفهوم لل- لاولياء الامور انا عاوز اقول لا للاباء آه.
اصل احنا بنسمع الكلمه مشهوره لا هو ما كبرش عليا لا هو ناخد اتصال من محمد ونرجع آه، تاني اتفضل.
محمد من السعوديه السلام عليكم استاذ محمد السلام عليكم السلام عليكم اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله الله يكرمك اتفضل يا ازيك يا حبيبي عمر؟
يا اهلا بارك بيك.
الله فيك وبارك الله في البرنامج ها، رايك ايه في موضوعنا النهارده أنا رأيي إن الابن ده امتداد للأب مهم.
الابن امتداد للأب تمام
لازم يكون رقيب عليه مهم.
لأن دي أمانة هنسأل عليها صحيح دي مش أمانة يا أستاذ هنسأل عليها تمام تمام
لو عمل حاجة وحشة مش أنا بجازة طبعا ولو عمل حاجة حلوة كلكم راع هو- وكلكم مسؤول عن رعيته تمام أنا نفسي الشباب كله يعرف الحكاية دي تمام مفيش أعز عند الراجل مننا من ابنه صحيح من ضناه صدقت من حتة من حتة منه مهم.
إزاي ما راقبهاش تمام إزاي ما رعاهاش تمام الفلاح عندنا لما بيزرع بذرة بيراعيها لغاية ما تكبر وبيراقبها فما بالك أنا بزرع إنسان مم.
إزاي صحيح شوف فرحته قد إيه لما بيشوف القطن وهو صغير لما يكبر شوف فرحته لما بيشوف الشجر لما بتطلع وردي لازم الشباب ما يزعلش من حاجة زي دي شكله فيه مشكله لازم تعرف إن الشاب لازم ما يزعلش لو حصل استاذ له محمد حاجة مش هيلاقي حضرتك إلا انا هو اللي انا, جنبه أنا الاحظ ب- بعبارات صوتك في- فيها تاثر وفيها حزن آه، ممكن تحكي لنا في ايه
مفيش أنا اتحرمت من ابن وليا ابن
مم. كمل معاك نفسي يفهم قد إيه أنا بحبه مم.
انا لازم الشباب كلهم يعرفوا مش انا لوحدي كل اب بيحب عياله كل اب بيتمنى ان عياله دول يكونوا احسن ناس في الدنيا لو حصل لهم اي مكروه مش هيلاقوا الا ابوهم بس او والده او والدته هم اللي واقفين جنبه لازم كل شاب يعرف الحكايه دي ولازم توصله دي لكل شاب نعم بلاش بلاش بلاش نجري ورا الغرب في كل حاجه في التقليد عشان ما نتفاجئش نلاقيه في- بيشرب مخدرات ماشي في سكه مش كويسه
بارك الله فيك يا استاذ محمد على هذا الاتصال جزاكم الله خيرا آه، حضرتك آه، قسمت لنا مراحل الطفوله وقلنا من آه، من 2 ل 5 2 ل 6 2 ل 6 من 6 ل 9 وبعدين قلت من 12 ل 20 نعم تمام هو في المرحله دي طبعا زي ما بنقول اللي بيحصل بعد الاستقلال او ال- اثبات الذات بالنسبه للشاب في مرحله المراهقه فبقى محتاج ان معاونه من الاب على انه يثبت هذا الاستست- الاستقلال تمام.
ازاي الكلام ده يعني ممكن الاب يستطيع ان هو يقول لابنه انا هحملك مسؤوليه عمل شيء مثلا في البيت ايه رايك تمسك مصاريف الاسبوع ده فيعلمه ازاي إنه تحمل يكون- المسؤولية.
اه زائد ان في وسائل كتيره جدا من الاب مع الابن يستطيع من خلال ان يطلع اللي جوه الابن يخليه يقول له اللي هو عاوزه حضرتك شايف ان احنا ما نهنش الابناء ده مهم جدا ده دور دور مهم جدا في التربيه عشان خاطر موضوع الخصوصيات دي ما تجيش تمام.
تبقى عامله ازمه داخل البيت تمام.
زائد ان انا آه، بحذر من نقطه مهمه قوي وخطيره ان في بعض ال- وانا وانا بتابع كده في بعض الاخبار لقيت في شركات سعوديه ب- بتبتكر آه، ابتكار جديد يعني عاوزين يعملوا ايه يصنعوا برنامج اولا برنامج للتجسس على الكمبيوتر على اللابتوب على التليفون المحمول عشان خاطر يعرف كل حاجه عن ابنه جميل وبرضه بالنسبه للزوج يبقى قاعد في بيته قاعد في الشغل بتاعه وعارف زوجته بتعمل ايه وبتتكلم مع مين ومش عارف دي إيه.
رقابه خانقه زي تخيل بقى وصلت لاي حد فانا عاوز اقول لا احنا عاوزين نصحح المفهوم احنا مش بنتجسس على بعض تمام احنا يعني اذا صح التعبير في القران الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا مهم.
التجسس مذموم شرعا لا شك تمام لكن التحسس بما فيه معنى المراقبه ده جائز شرعا ودول مشروع ابني يا دكتور عادل تمام.
او زوجتي حتى في البيت يعني هو انا برد صوت اخونا الكريم آه، محمد وهو بيتكلم يعني آه، موصله رساله لكل شاب يعني الاب احرص ما يكون على ابنه صحيح بيقولوا هما اتنين يحبوا دايما ان يكون احسن منه هو الاب يحب ان ابنه يكون احسن منه والمدرس يحب ان تلميذه يكون افضل منه شاء دي الله.
دي, دي, دي المفروض تكون موجوده في, في مجتمعاتنا فوضع احوال التجسس الى إلى هذا الحد طبعا ده شيء مذموم يحذر منه عشان خاطر ما يبقاش فيه خناق على الايه على الابناء ناخد هنسون ناخد اخت فضيله من الاردن السلام عليكم استاذه فضيله وعليكم السلام ورحمة الله يا اهلا وبركاته ومرحبا بيكي اتفضلي يعطيك العافية أستاذ الله عمر كيف يعافيك حالك؟
ويسلمك جزاك الله خيرا أهلا وسهلا بالدكتور آه، عادل.
فضيله رايك ايه في موضوع حلقه أنا سعيدة النهارده جدا في موضوع الحلقة يعني ربنا موضوع يحفظك.
شيق ورائع اتفضلي آه، صراحة أنا لما حضرت التقرير آه، قاعدة بحضر أنا وأهلي يعني فبعلق على يعني لما إجا الشاب اللي قال إنه إنه هو برضى إنه أبوه يتدخل بخصوصياته قلت لها هذا الشاب علاقته منيحة مع أهله فهي الفكرة إنه آه، الأهل إذا كانوا هم من البداية علاقتهم بالابن علاقة طيبة والتربية من الأساس هي تربية جيدة ومبنية على الصداقة مش راح يكون هناك مشكلة نهائيا آه، أصلا ما راح يكون عند الابن شيء اسمه خصوصيات يعني بالعكس نعم.
يعني أنا مثلا واحدة من البنات اللي بالعكس أنا إذا بابا في يوم من الأيام غفل عن إنه يتدخل في أي أمر من أموري بزعل بحس انه هو مش مهتم فيي او انه يعني آه، ليش ما سال مثلا في هذا الموضوع بالعكس انا اشعر انه أب- اهلي لما بيتدخلوا في اي امر بيتعلق فيي آه، بشعر بفخر يعني فيهم مهم.
بعتز فيهم بشعر بفخر وبشعر بامان وبشعر انه انا مش لحالي متحمل مسؤوليه حياتي مهم.
في ناس انا بقدر اني اعتمد عليهم واعتمد على رايهم تمام الاهل بيستطيعوا انهم يتدخلوا بخصوصيات ابنائهم آه، من غير ما يشعرونهم باي آه، تضييق او باي طب يا- يعني طب يا فضيله انت معايا لو سمحتي فضيله الوقت ده ب- بين الابن ووالده وبين البنت ووالدتها عايزك سؤال مهم جدا هل هناك خصوصيه بين الزوج وزوجته ام لا
والله انا ما بعرف في هذا الموضوع هي لسه بقى.
يعني نعم.
انا ل- كوني مش متزوجه يمكن ما بقدر اجاوب بهذا الجواب بس انا بتخيل يعني من مكاني انه ما مش لازم يكون في خصوصيه اما انا اني اجاوب جواب دقيق لاني مش متزوجه يمكن ما بقدر اني اجاوب هذا الجواب نعم.
بس انا على العلاقه بين ال- البنت وابوها والبنت وامها انا اشعر انه ما في مجال للخصو- للخصوصيه واذا كان في هذا التشدد اللي كان عند الشباب بيشوفنا بالتقرير انه لا مش لازم يشوف اذا شاف انا بتضايق هذا دليل انه في خطا في التربيه، يعني ما بتقدر انت تلوم الشاب في هذه الحاله كل اللوم ولا بتقدر انك تلوم الاب كل اللوم، هم الاثنين عليهم لوم، في شيء غلط من الاساس.
تمام معاك يا دكتور عادل طب استاذن حضرتك آه، انت مش شايفه الظروف الصعبه اللي بيعيشها الشباب النهارده من الاعلام والصحوبيات الفاسده مش دي تكون ادعى إلى ان الاب يعني يمارس بعض ال- ال- الحالات من الحب على ابنه او بنته
بيمارس حالات من ايش؟
الحب يعني ان هو عشان بيحب ابنه وخايف عليه من الظروف دي فهو بيحاول انه يعرف كل حاجه عن ابنه دي فيها مشكله طبعا انا مع الاب طب انا هي مع معاه، ان معاه.
الاب يكون هي مع الوالدين في الإقامة.
آه، يكون لو يعني يعرف كل شيء انا بلوم الاب اللي ما بيعرف اه نعم بس نعم لازم يكون في طريقه يعني انا هي ايش هي الطريقه اللي انا اعرف اعرف فيها تمام.
وهل انا بعد ما اعرف هاي ال- هذا الشيء مثلا نعم.
آه، آه، سواء عرفته بإرادة الشاب أو مش بإرادته كيف رح أتعامل معاه بعد هيك إي نعم.
هذا موضوع كثير أساسي شكرا جزيلا فضيلة وإن شاء الله تسمعي من دكتور عادل تفاصيل الطريقة الصحيحة التي يتبعها الأب مع أولاده هو في مشكلة هنا في الموضوع ده عشان بس كل الناس بتقول احنا بنأيد ان الاب يراقب ابنه او ان هو أيوة، يكون أيوة.
متحسس لاحواله واخباره وفي نفس الوقت الابناء معرضين لوجهة النظر فانا عاوز اقول لهم احنا مش عاوزين الحياة تتحول الى حياة عسكرية تمام تمام يا فندم امشي يمين امشي شمال و- وتبقى هذه الحياة طب دكتور لا.
عادل انا قبل ما اسالك عن الطريقه الصحيحه التي يتبعها الاب مع اولاده حضرتك قل- لما قسمت لي مراحل العمر قلت لي لا ان الشاب بيشعر بخصوصيه من حد 12 ل 20 سنه نكمل في الموضوع هو ب- آه، في الحقيقه ان في, ال- في الوقت ده بالذات زي ما احنا بنقول لابد من الضغوط اللي بتمارس على الابناء من ناحيه التربيه ومن ناحيه الثقافه ومن ناحيه التعليم ومن ناحيه الاخلاقيات ومن ناحيه انا دلوقتي عندي ابني عباره عن زي مثلا دماغ مفتوحه بحط له آه، الحاجه اللي انا عاوز ينبت عليها فيما بعد تمام فكل اب بيرعى هذه النبته حتى يصل الى درجه مثلا من الاستقلاليه مم.
بيعتمد على ابنه في في حياته كلها سواء تمام.
كان في اختيار الملبس في اختيار آه، النومه بتاعته في اختيار الصع- آه، الاصدقاء بس بنقول للشباب حاول بقدر الامكان تبتعد عن كل ما فيه شبهه يعني مثلا انا هروح اسهر عن صاحبي عن صاحبي اللي لادي وهبيت عنده عشان عندنا مذاكره وبتاع طيب مره واثنين وثلاثه طب وبعدين فين خصوصيتك انت فين فين حق بيتك فانا شايف ان برضك الابن ما ي... او البنت نفسها ما تبقاش يعني صوره للشبهه او تقع في موقف ال- الشبهه في نقطه برضك مهمه جدا يا ريت يا ريت واحنا داخل بيوتنا في علاقتنا بابنائنا وبناتنا زي ما احنا بنربيهم من الصغر على موضوع غرس الضمير في داخله وهو صغير بعلمه ان ربنا رقيب عليه تمام يعني انا والله اذكر ان في جالنا مره اب وده راجل يعني فاضل وبتاع فبيقول ان بنتي اكتشف ان بنته لابسه ال- معلش وطبعا دي مش صوره مش قاعده يعني أيوة. لكن هي حاجه شاذه يعني البنت بتلبس آه، لبس محترم وهي نازله من البيت وتحت اللبس ده تروح الجامعه تقوم جايه خالعه اللبس وماشيه بيحصل مع للأسف.
الشباب آه، بالصوره بيحصل.
ال- آه، آه.
المشاهده يعني طبعا دي يعني حاجه شاذه عن القاعده الاساسيه في نعم.
عالم مجتمع المسلمين يعني نعم.
فانا شايف ان برضك عشان ما نصلش الى هذا الحد لابد ان يكون في غرس رقابه الضمير تمام.
انا بربي بنتي او بربي ابني على اولا ان انا براقب ربنا سبحانه وتعالى مش براقب ابويا وامي تمام لان عارف ان ربنا هو الرقيب هو ده الاحسان هو ايه اللي منع سيدنا يوسف عليه السلام انه يقع في الفتنه او الشهوه او الفاحشه سوى ان هو قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون احسن مع الله سبحانه وتعالى في العباده في الاعتقاد في المراقبه يعني الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه فإنه يراك يراك، آه.
فأنا شايف إن إحنا برضه لو بنزرع- غرست فيه هذا المعنى تمام إيه نعم.
نغرس فيه معنى المراقبة تمام. للرب الله سبحانه وتعالى وغرس مراقبة الضمير الضمير جميل.
الداخلي تمام.
يعني انا انا بنتي مثلا تمشي وتروح الجامعه عارفه وحاسه ب- بالم نفسي ان انا لو مشيت او اتكلمت مع شاب او بتاع فاكر الله سبحانه وتعالى موجود ابويا وامي طب وانا ضميري فين فهي يبقى في حاجه زي ايه سياج امان كده او امن بيرعى الابن او بيرعى البنت في ظل غياب دور الاب او الام نعم.
فدي نقطه مهمه أحسن جدا في الله هذه إليك.
المرحله ناخد فهد من الكويت السلام عليكم استاذ فهد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بيك اتفضل أخ عمر كيف حالك؟
بخير حال الحمد لله تمام أشكرك وأشكر القائمين على قناة الرحمة وأشكر آه، دكتور عادل آه، هند.
دكتور علي آه، دكتور بهذا عادل.
البرنامج اللي حقيقة يعني ال- محتاجينه جدا في الوقت الحاضر هذا اي نعم شكرا موصول لحضرتك ايضا اتفضل الله يبارك فيك.
رايك ايه في يعني موضوع دكتور، حلقه بارك الله اليوم فيك يعني كيف؟
رايك ايه في موضوع حلقه اليوم الخصوصيه رأيي رأيي رأيي الآن أنا يعني هذا الموضوع ما يعد له حلقة واحدة فقط صحيح إي نعم.
الموضوع هذا يبي له شهر كامل علشان يعني سلسلة يعني مع دكاترة أفاضل أكاديميين مثل الدكتور وأمثاله إيه، حتى يعني ينورون آه، الآباء والأمهات قبل الأبناء حقيقة يعني تمام يعني أنا أرى قضية أن الخصوصية يعني سواء بين ال أن الولد إذا كان في مراحل خلينا نقول أصعب يعني دائما أصعب المراحل هي تكون مراحل ما لما يرى الإنسان أو ال- الولد أو البنت مرحلة أنها تغير خلاص بدأ في البلوغ اي نعم فيكون عنده نوع من الخصوصية هي فتره المراهقه اللي عليها الدكتور عادل أيوه إي نعم.
هذه أصعب أصعب حقيقة هي أصعب يعني مرحلة في, في التربية بيعتبروه في التربيه ده مولود جديد جه البيت أحسنت بارك الله آه، فيك نعم.
الله يحفظك أي نعم طب يا استاذ فهد ده, ده بالنسبه لعلاقه ال- ال- الوالد مع مع ابني والابن مع والده بس حضرتك سؤال مهم جدا هيبقى معانا في الحلقه اليوم ان شاء الله هل نعم.
هناك خصوصيه بين زوجه وزوجته ام لا
والله حقيقة يعني الزوج والزوجة إذا ما يكون بينهم خصوصيات نعم.
يعني هذه مشكلة كبيرة يكون صراحة ده لأن بمعنى الزوج والزوج- فصل لي كلامك يعني هل انت مع او ضد لا لا لازم يكون في خصوصيات بينهم اي نعم بين الزوج يعني انت شايف والزوجة.
ان ممكن يكون للزوجه خصوصيات آه، بتخبيها عن زوجها لا إذا إيه في نعم.
خصوصيات بين الزوج والزوجة يعني آه، هي هنا.
تكون يعني س- سلاح سلاح ذو حدين صراحه مهم.
الخصوصيات انا ارى اللي في, في بعد الزواج لما تكون دخلت مرحله الزواج يكون ما في خصوصيات اما ما قبل الزواج فهذا خلاص يطوى في مرحلة العقد.
عرفت شلون؟
أشكرك على أي هذا نعم.
الاتصال الذي أثرى حلقة اليوم بارك الله فيك معنا أيضا أختنا نهلة من الشرقية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة أستاذة الله نهلة أهلا وبركاته بك بارك الله فيك وحيا الله شيخنا الكريم وأقول والله أعلم إن الأولى أن يطلع الشاب والديه على أموره ويكون هذا باختياره تمام
وإنما يطلعهما لأمرين مهم.
الأمر الأول لخبرتهما العالية في الحياة الأمر الثاني ليزرع الثقة فيهما وليكون مطمئنا حتى إذا ما قدم على فعل أمر لا يخشى ولا يتحسس ولا يخشى أن يطلع عليه أحد فيكون آمنا مطمئنا كذا لا نعلم أحدا على وجه الأرض يحب الخير لولد لولده أكثر من الوالدين إيه نعم بارك الله فيك أما- أستاذة نهلة جزاكم الله خيرا معنا اتصال أيضا من أستاذ محمد من المغرب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله أستاذ وبركاته محمد رأيك إيه في موضوع حلقة اليوم الحمد لله رأيي آه، ل- ل- ل- الموضوع جميل جميل جدا بارك الله إلا فيك.
أني عندي تدخل آه، تفضل آه، الأمر بأن ال- ال- كي إهمال الوالدين الأبناء الصغار أي نعم إيه نعم إهمال وهذا يترتب عنه يعني آه، فراغ بين الأب والابن والأبناء عامة البنات وال- وال- والأبناء تمام عامة.
بارك الله فيك جزاك هذا الله ما- خيرا على هذا الاتصال بارك الله فيك منكم دكتور عادل نعم هو أنا عاوز أقول بس في الأول الإسلام أمر الأب بمسؤولية عظيمة هي مهم.
مسؤولية الرعاية والمراقبة فالله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فالأب زي ما بيخاف على ابنه في فصل الشتاء أو بنته أو زوجته وهو داخل البيت فشايف الشبابيك مفتوحة وشايف إن في هواء وبرد شديد وزي امبارح مثلا ولا أول امبارح فأول حاجة أول ما بيدخل البيت بيعمل إيه؟ يقفل الشبابيك ويغطيهم عشان خايف عليهم من شوية برد إيه نعم فما بالك بالنار النار فيا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا فالاب مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقفوهم انهم مسؤولون مسؤولون.
فلازم نعترف بهذا في البدايه ان تمام.
الاب بمسؤوليته فهو يريد ان يحقق هذه المسؤوليه من الرعايه والمراقبه لابنه عشان ما يبقاش يعني تخاذل عن المسؤوليه بتاعته ده امر نعم.
الاول الامر الثاني المهم جدا نفرق ما بين التجسس وما بين التحسس اللي احنا بنقول تمام.
عليه او ما بين المراقبه واخد بالك اللي هي بمعنى الرعايه او المراقبه بمعنى الخناق تمام طب خلينا نفصل ده بشكل عام يا دكتور عادل تمام. انا هقول لحضرتك ان انا معايا لابتوب معايا موبايل معايا اوتوجراف خاص بيا وانت حضرتك والدي ازاي حضرتك تعرف تطلع على الحاجه دي لما اكون شاكك ان في حاجه عندي حاجه غلط ازاي ما- تعرف من غير ما تحسسني لان لو قلت الاباء دلوقتي الابناء ممكن ياخدوا الاحتياطات الامنيه لا، برضو بتاعتهم.
نعرف عشان نعرف اه الآباء.
بس انا عاوز اقول بس حته مهمه قوي انت حضرتك دلوقتي بتذكر لابتوب وكمبيوتر وموبايل وبتاع زمان كان اقصى حاجه بيعملها الشاب اقصى ح- يعني اعلى حاجه يشرب سجاير ولا لا لا لا مش مش لدرجة. يعني نعم.
اقصى حاجه كان يعمل ايه يشيل صوره لبنت مثلا كده ويعينها في المحفظه اه صوره تمام.
دلوقتي خلاص بقى النت بقى موجود عليه كل حاجه موبايل، والكمبيوتر بلوتوث، اه هي وكل صارت حاجه بقت موجودة موجوده دلوقتي، آه.
ف- فالوضع فعلا او العصر اللي احنا عايشين فيه بقى نعم.
عصر فعلا صعب فمحتاج فعلا ان يكون في مراقبه زياده تمام ليه؟ يعني هو الزمن كده هنعمل ايه طيب ما هو الزمن بقى كده فبيجبر الاباء على الخوف الزائد على الابناء تمام طيب انا عشان اوصل لحد ممكن من ان ابني يط... يعني يجي يطلع على خصوصياته او ان انا اقدر اعرف ابني عايش ازاي ده وماشي الاول إزاي.
تجاوب تجاوبني على نعم سؤالي.
اتفضل اه اه اللي هي حته موضوع اللي الاب ازاي يعرف تمام، حاجات آه.
ابنه من غير- من غير ما يحسسني ما انا هقول أنا بده.
لحضرتك ده اللي في- أنا عايز أقوله يعني.
في طريقه تربويه جميله قوي نعم انا قاعد انا وانت مثلا آه، انا اعتبر حضرتك بقى الوالد بقى وكده تمام، حضرتك وقاعدين- الوالد، أنا آه، الابن.
الله يكرمك فقاعدين مع بعض فالاب نعم.
يجي يكلم ابنه يقول له ايه آه، لو سمحت عاوز اعمل اتصال مثلا بواحد صاحبي جميل من التليفون بتاعه تمام.
فياخد التليفون عشان يتصل الابن هنا طبعا هو بطريق غير مباشر الاب عاوز يطمئن تمام وفي نفس الوقت الابن بطريق غير مباشر هيفهم ان ابوه ممكن ياخد باله لو في حاجه في التليفون تمام الرسائل الاتصالات الصادره والمستلمه والكلام ده كله فهي- الفيديو، آه.
هيبدا بطريق غير مباشر ياخد الاحتياطات ان هو يحاول بقدر الامكان يبعد عن كل ما فيه ايه ما تمام.
فيه شبهه مهم.
الحاجه الثانيه ممكن الاب يقوم جاي قايل لابنه مثلا إيه لو على النت مثلا الانترنت او مواقع مثلا يقول له انا عاوز ادخل على موقع كذا مثلا تعالى ندخل عليه ونتعلم منه بعض الحاجات مم.
او مثلا تعالى افتح لي انت عشان ما ما بعرفش اتواصل على الانترنت إيه، مثلا كيفيه التواصل مع الناس مم.
على الانترنت فيبدا الولد يتكلم معاه هيجذبه في ان هو ايه لو وقع يعني خلي باله بقى ان هو ولا أنا مش هقول للابن أيوة.
خلي بالك بقى عشان ما تقعش تمام.
لكن انا قصدي ان الاب ممكن بقدر الامكان بطريق غير مباشر بدون ان تمام.
يعلم ابنه ان هو دائما في سؤال دائما في تحقيق يعني مش معقول الابن هيرجع من بره يدخل البيت يلاقي في مخبر قاعد او ضابط امن قاعد بقى فيقول له ايه تعالى السؤال الاول انت كنت فين السؤال الثاني اتكلمت مع مين السؤال الثالث موبايلك النهارده بعت رسائل لحد او بعت او استلمت آه، رسائل نعم.
مش عاوزين نحولها حياه عسكريه ولا تمام.
حياه خانقه بهذه الصوره مهم.
آه، ال- الامر برضو اللي عاوزين لكن ده يرجعنا يا دكتور عادل الى ما هي الطرق الصحيحه التي ينبغي ان يتبعها تمام.
الاب مع مع ابنه او ال- او الام تمام هو مهم جدا اول وسيله مهمه للغايه هي غرس الضمير وغرس رقابة الله سبحانه وتعالى في الابن من الصغر حتى ما بعد الزواج مهم.
دايما تذكره بالله سبحانه وتعالى الأمر الثاني والمهم جدا في مرحلة المراهقة ومرحلة الشباب المصادقة والصحوبية اللي سماها بعض الشباب في التقرير الصحوبية بينه وبين أبويا تمام.
أنا يعني الشاب عجبني أوي الشاب الصغير ده بيقول إيه أنا ما بيني وما بين أمي صحوبية فالحمد لله يعني لو جت تفتح حاجتي أو تبص في في حاجياتي مهم.
أنا واثق إن إحنا في صحوبية بيني وبينها فبتكلم معاها وز- والبنت ولذلك لما بتحصل مشاكل يعني مثلا البنت ليه إيه اللي يخليها تفكر ان هي تحكي لواحده صاحبتها بره لانها افتقدت جانب الصحوبيه داخل البيت فمهم قوي ان يكون في صحوبيه ما بين الاب وما بين ابنه وفي صحوبيه ما بين البنت وما بين امها فتتكلم معاها في حاجياتها وأش... يعني وما ش... وما شابه ذلك برضك في وسائل انا يمكن يعني احب ان انا انوه عليها مهمه جدا اولا آه، بعد ال- الوسائل الاثنين دمت في الثالثه مناقشه الاسرار والهموم داخل البيت يعني ايه المانع ان يكون في اجتماع عائلي كده كل اسبوع او كل مثلا يوم اذا است... يعني استطاع في ظل في ظل الظروف الصعبه من المعيشه والحياه ان يكون في اجتماع نتكلم ونناقش همومنا واحوالنا انت عامل ايه مهم.
عملت ايه الاسبوع اللي جميل، فات جميل.
طب ايه مشاكلك طب آه، تمام.
ممكن نحل مع بعض يبقى في جو جو اسري جو أسري.
يعني آه، مهم.
مريح في ان احنا نناقش همومنا واسرارنا برضو مهم جدا ان احنا نعطي للشاب والمراهق فرصه التعبير عن ذاته ان انا اسمع له ال- الابن اكتر حاجه بيحبها المراهق والشاب ان يجد اذن تستمع اليه تمام لو ما وجدهاش داخل البيت يعمل ايه هيبحث عنها بره تمام يبقى كده ممكن يضيع تمام.
فلازم اعطي ابني فرصته مم.
كاب او ام ان انا اعطي ابني او بنتي فرصته في التحدث والتكلم ويحكي آه، حكاياته وقصصه مهم قوي برضو عشان الاخت اللي اتكلمت عن موضوع الخبره وهم اعلى خبره فعلا من الابن او البنت ان احنا ننقل خبراتنا الى ابنائنا وبناتنا مم.
احكي له عن حياتي وانا في مرحله المراهقه تمام.
كنت عايش ازاي كنت بسمع مين كنت ب- بشوف ايه كنت بدخل على النت بعمل ايه لو كان في نت يعني في زمنه بقى ف...
نعم.
يعني قصدي ان هو ي- تمام.
ينقل له خبرته في مرحله المراهقه نعم.
فيحس ان الولد دخل معاه في جو الارضيه يعني بتاعته.
وكمان توجيهات بشكل غير تلقائي الله ينور عليك يعني بشكل أنا غير مش مباشر بقول- قصدي اه يعني توجيه بشكل غير مباشر ما اقولوش نعم.
افعل ولا تفعل تمام.
افعل ولا تفعل لا انا ممكن اقول له إيه ايه نعم.
بالتدرج باسلوب بسيط جميل، ليه نقل جميل.
الخبره تمام.
برضك محتاجين تبادل الكراسي يعني ايه تبادل الكراسي يعني تبادل الادوار اخلي الاب ابن واخلي الابن اب اقول له تعالى ونعمل مع بعض اللعبه دي لعبه تمام.
حلوه قوي ممكن نمارسها و- ودي ب- بدورها هتخلي الابن انه يعيش دور الاب الحريص على ابنه مهم.
فبيحبه ولذلك انا مبسوط قوي من التقرير لما انت قلت طب لو خلي نفسك انت اب وعندك اولاد هتعمل ايه تمام طبيعي جدا انا خايف على ابني فلازم ابحث في خصوصياته مم.
عشان اقدر اطمئن عليه برضو نقطه مهمه جدا هو من ضمن الاجابه اللي جات لي يا دكتور على السؤال ده يقول لك ايه لا ما أنا- انا لو اب هقول لابني هقول له وريني موبايلك وريني في في ايه كذا فانا بقول له طب ما انت لو قلت له وريني وهو عنده حاجه ما هو هيخبيها منك آه، نعم.
اذا لابد من الرقابه من غير ما هو يشعر تمام يعني طريق غير مباشر اه لان هو شايف ان دي حركات مالهاش لازمه ايوه بمفهوم لف ودوران زي ما آه، بنقول.
لف طيب ودوران.
هو في برضك وسيله وطريقه مهمه قوي وجميله انا ممكن كاب اتكلم مع ابني فاعطيه بعض الاسرار استامنه عليها مم.
يعني اقول له ايه رايك انا حصل لي موقف واحد اتنين تلاته بس اوعى تقول لحد يبقى انا كده بربي عنده حته الايه الثقه المتبادله بيني وبينه تمام فلما انا احكي له بعض اسراري وانا عارف ان هو هيكون واثق واثق منه ان هو ان شاء الله هيحفظها ومش هيقولها لحد هنا بقى تنتقل الثقه عند الابن نحو نحو ابيه تمام.
فيبدا يتجه لابوه يقول له ايه طب انا عندي سر والله حصل معايا موقف كذا وكذا عشان هتعودنا على المصارحه مهم.
اللي هي المصادقه والصحوبيه والمصارحه هتنتج بعد ذلك ايه طريقه جذب الابن برضك من الطرق المهمه جدا ان يكون في تركيز على ايجابيات ابنائنا انا شايف دايما احنا بنتهم الشباب بصراحه في ال- في قضيه العلاقات وفي قضيه ال- الشرب ومش عارف ايه والكلام ده كله والمراهقين فبنتهمهم كثيرا جدا بصوره سلبيه مهم.
آه، اخر احصائيه في ع- في طبيعه حياه المراهقين في الحياه بيقولوا ان 9 من 10 9 من 10 في الحياه آه، بيكونوا بينجوا من كثير من الامور الشائكه اللي بتتعلق بمرحله المراهقه يعني نسبه واحد من 10 هو اللي بيقع في المشكله في المخدرات و و الى اخره لكن احنا مشكلتنا ان احنا ما ننظرش الا عليها الجو ال- ال- زي ما بيقولوا ايه نصف الكوب ال- الفارغ إيه نعم.
وننظر الى الجانب السلبي لا ايه رايكم ان احنا ننمي في ابائنا في ابنائنا اسف موضوع الايجابيات اللي عنده تمام.
فينتج عنه حب حب احترام الذات احترام المكانه احترام كرامته فيحصل عنده اثبات للذاتيه والاستقلاليه ابويا بيثني عليا بيحترمني آه، بيظهر بيفخر بيا امام الاخرين فانا مش هضيع جهد ابويا ولا ان انا اخذله في فخره بي إيه نعم.
خلي بالك من الحته دي يعني انا مهم جدا كاب او كأم افخر بابني او ببنتي بس بما لا يدعو الى مجال الحسد او الحقد او غير ذلك نعم.
بين برضه في نقطه مهمه جدا في علاقات الاباء بالابناء والبنات ان احنا ما نقارنهمش بالغير دي مصيبه قوي قوي مصيبه يعني بيجي مثلا بعض ال- ال- الامهات تيجي تشكو مثلا وتقول ايه ابني او بنتي دلوقتي عندها عناد دائما او لا عميل ما ترضاش تعمل وعندها طريقه عناديه غريبه فن- فنسالها طيب حضرتك لما كان صغير بتتعاملي معاه ازاي تقول لي يقول لك كنا بنتعامل معاه لو مثلا ابن خالته بيذاكر وبيتفوق وهو ما بيذاكرش وما بيتفوقش شايف ابن خالتك طب ما تبقى زيه شد حيلك شويه مش عارف ايه طيب هو يعني انا مش عاوز اعمل معاه جو من المقارنه لان هينتج عنده حاجه زي بيسموها الحقد والحسد والغنى غنى.
والضغينه داخل قلبه نحو مين نحو ابن الشخص خالته.
اللي بيقارن تمام.
بيه طب دلوقتي يا دكتور عادل آه، انا عايز اوصل لطريقه تخليني انا دلوقتي ك- كابن اروح اقول لوالدي على خصوصياتي هل هناك وسائل معينه ممكن اتبعها او ممكن يعني انا عاوز اعترف بخصوصيات لابويا ولا اي نعم اه يعني ايه الوسائل المعينه ممكن يتبعها الوالد تجاه ابنه اللي يخلي ان ابنه هو اللي من نفسه يروح يقول له على ما الخصوصيات احنا احنا اللي احنا ذكرنا بيه ده كل اللي فات ده من من ناحيه موضوع ان انا اكشف له بعض اسراري تمام.
واستامنه عليها واثق بيه واعطيه الثقه المتبادله بيني وبينه تمام.
تمام وان انا في نفس الوقت طب هل برضه انت شايف ان الاقدر على ده الاب ولا الام من ناحيه في ان هو يدفع إيه يدفع نعم.
الثقه داخل مهم.
الابن او البنت وإن انا يبقى شايف في إن- روح الصحوبيه كمان.
انا شايف ان الصحوبيه هم بيقولوا كده البنت حبيبه ابوها تمام واخد بالك فاحيانا احيانا بيبقى فيه فعلا علاقه طيبه جدا ما بين الاب وما بين بنته وبتصير ما بينهم علاقه صحوبيه ويعني ومرح و- وفكاهه لا سيما يعني لو الاب بقى استطاع ان هو ينتج هذه الصحوبيه بينه وبين ابنه يعني دي تبقى شيء طيب جدا فالام يعني تعين الاب على موضوع الخصوصيه بس معلش كلمه مهمه قوي في كتير من الامهات في غي- ظل غياب الاب دي مم.
نقطه الأب مهمة.
دايما منشغل آه، وكذا.
يعني الاب إيه نعم.
منشغل في اعماله وشغله وكده وخاصه في ظل ظروف المعيشه الغاليه وبتاع تمام.
فبتلاقي الام دائما ممكن تقول الابن ايه تخوفه ابوه فتقول له ايه لا لما ابوك يجي هقول له انت مش عارف اتعرفت على فلانه طب مش ه- هقول لابوك لما يجي فانتوا عند الابن ايه زي ما تقول خوف من الاب تمام مستحيل مستحيل انه يصالح ابوه باي حاجه مهم.
انا بقول اهو تمام.
ولذلك الام لازم تكون ناصحه انا اقول للابن يا ابني كده غلط طب ايه رايك نتناقش في الموضوع فيبقى عند الابن اه عارف ان هو الأب- اوامر وانت هتنفذ لا، بس او وحاسس ان ان انا الاب اخوفه حتى لو كان غايب اه هو دوره قائم في البيت تمام فتكتمل الجهود ما بين الاب وما بين جميل.
الام او ما بين الزوج والزوجه في تمام.
رعايه الابناء ما يبقاش في طرف معتدل وفي طرف متسيب تمام طيب دكتور عادل دلوقتي انا دخلت على موبايل ابني على اللاب بتاعه على التوجرات على اي حاجه خاصه بيه وجدت حاجات خطا وممكن مم.
الاقي حاجات كمان تبقى أعالجها إزاي يعني؟
سيئه جدا مم.
هواجه ابني بيها ازاي واعالجها ازاي تمام هو ممكن بطريقه غير مباشر ان انا ادخل معاه على الجهاز وف... ون- ونتفاجئ بيها دي مم.
طريقه بس انا شايف ان دي ممكن تخلي الابن يعني يبقى فيه توتر وممكن تمام.
يتلجلج وبتاع ما لهاش لازمه بس انا شايف ان احنا برضو بقدر الامكان نحاول ان احنا يعني ندعم عنده موضوع القدوه والسيره الحسنه نحكي لبعض قصة مثلا معينة من القصص السابقة قصة شاب مثلا معاصر حصل معاه واحد اتنين تلاتة يعني أنا أذكر في مرة من المرات آه، بنسمع إحدى القنوات فقال إن في شاب من الشباب كان بيدخل على مواقع آه، إباحية وبتاع وكان بيجلس هو عاري الجسم أو جا- عاري الجسد وفوجئت أمه دخلت عليه فلقته بهذه الصورة وقد مات أمام الكمبيوتر أو أمام الموقع اللي كان فاتحه على الإنترنت نعم.
طب بالله عليك لما أي شاب من الشباب يسمع القصة دي ممكن تبقى خاتمتك كده فأنا أعلم ابني أعلمه الخوف من هذا المصير اي نعم فيبقى ده اول حاجه بطريق غير مباشر يعني حتى لو انا اكتشفت ان عنده مشكله او عنده مصيبه او عنده امر من الامور دي انا اوجه له النصيحه بطريق غير مباشر من حكايه قصه واحد مثلا ضل الطريق او بنتي مثلا كانت نهايتها بسبب ان هي كانت بعيده عن ابيها وامها علاقه اثمه وصل الى درجه ضياع الشرف والعياذ بالله سلام.
فهنا برضك يبقى لازم يكون في جو من الايه من النصيحه الغير مباشره تمام.
وب- وبالصوره دي مع التدرج هيصل الابن بعد ذلك الى المصارحه مع ابوه ان هو يصارحه بكل احوال حياته بس انا برضو عايزها بشكل عملي اكتر يعني انا دخلت لقيت افلام وليكن افلام اباحيه دخلت لقيت صور مش كويسه دخلت لقيت صور بنات آه، ه- هواجهه ازاي انا هذا يعني مثلا ما ينفعش انا هاجمه ما ما ينفعش ينفعش ليه؟ يعني انا كاب لو انا هاجمت ابني وقلت له طب هدلت الحاجه دي آه لا أو- تدليتها بقى ممكن خليك بس يجيبها معايا تاني ما انا آه.
بقول لك بس اعاقبه مثلا على وجود الحاجه دي مم.
هيدفع عنده حب المقاومه تمام وتشتغل بقى العمليه عمليه حربيه مم.
ويبقى فيه تستر وكتمان لا انا عندي جو المصارحه بينه وبين ابني لازم يكون موجود انت فاهم قصدي ايه لان انا كده بدفعه لو انا استخدمت معاه اسلوب العنف وانا ب- بحذر من النقطه دي لا الضرب ولا العنف ولا التأنيب المستمر ولا المقارنة بينه وبين الآخرين في في ظل قعدة مثلا أو نعم، جلسة تمام، معينة ده تمام.
ممكن يدفع عنده حب الانتقام تمام زي ما انت بت- بتفضحني او بتكشف اسراري طب انا هنتقم طب انا بقى خلاص هبقى وحش لا انا احاول بقدر الامكان ان انا يعني احتويه شوف تخيل انت كده موضوع الاحتواء ده لما سيدنا النبي لما جاله الاعرابي وبال طب ما دي مصيبه وعمل مشكله كبيره فجه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قام جاي جاب الاعرابي وقال له تعالى واحتواه سيدنا النبي وكلمه باسلوب هادئ وقال له تعالى بيوت ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش فيها اللي انت عملته وتبولت اي نعم.
فيها فتخيل انت العربي قال, قال رفع ايده للسماء وقال ايه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا يعني لا تضيق ليه؟
واسع، يعني عشان نعم.
مساله ال- ال- الحب ومساله المصارحه ومساله ال- ال- يبقى حضرتك البساطه عايز تقول ان لابد من اصلاح روح التفاهم والثقه والمصارحه والصحوبيه بين الاب وابنه دي تدفع الى الثقه آه، سؤال مهم هل هناك خصوصيه بين الزوج وزوجته ام لا تتوقعنا في نقطه هو هو بص نعم.
يعني انا عاوز اقول ان مو- موضوع ال- الزوج والزوجه طالما اتقفل عليهم باب تمام باختصار سريع يعني طالما اتقفل عليهم باب بقت علاقه ال- ال- ال- الزوجه بزوجها اقدس علاقه موجوده في الحياه بمعنى ان ابوها ما ينفعش يشوف منها حاجات اللي زوجها بيشوفها هن لباس لكم سبحان الله إيه نعم.
فاصبح ال- الزوج لزوجته زي الستر تمام.
أو زي الستره إيه نعم.
فمستحيل ان يكون في خصوصيات يعني لازم يبقى في بعض الجو جو من الايه من المكاشفه والمصارحه انا داخلي ايه آه، بتكلم مع مين وطالما ان احنا متربيين او متعاونين متعاونين على مساله المصارحه ان شاء الله مش هتحصل اي مشكله ولما تحصل مشكله انا عارف ان انا هقول لها طب فاكره احنا مش اتفقنا ان في ثقه ما بيننا هي مثلا انت برضه تقول لي فاكر اوعى تجعل للشيطان فرصه انه يخش ما ما بيننا ويفسد البيت او زي ما بيقول لا تدع للشيطان فرصه فمهم جدا ان احنا يعني في مساله الخصوصيه دي آه، لا آه، لا كرامه بين الزوج وزوجته الخصوصيه ده مفهوم جنة مين يا استاذ عادل يعني اللي خلى ان بين الزوج وزوجته خصوصيه ان الزوجه تقول لا انا ليا خصوصيات ما ينفعش الزوجه تطلع آه.
عليها هو توتر توتر الحياه اللي احنا عايشينها هنا التوتر في الحياه بمعنى؟
يعني معلش يعني الاعلام له دور كبير في الم- في القصه دي تمام.
يعني هات لي مسلسل من المسلسلات يعني في الاعلام في اي وسيله اعلاميه محترم بصراحه بيذكر لنا قصه زوجه محترمه بتحب زوجها وبتحرص عليه كل الو... و... يا اما ماشيه مع واحد تاني يا اما بتراسل واحد تاني عن طريق مش عارفه ايه يا اما فلانه ب... بتكلم مع فلان يعني هو تصير العلاقه ايه متوتره بهذا الحد مم.
فيبقى آه، الاعلام فضيحه بجد فلابد من ال- الحد من مس... م- مساله الاعلام ودي نصيحه ل... لمن يقومون بالامر واشاعه الفواحش بين الناس حتى لا تصدر بعد ذلك علاقه متوتره بين الزوج وزوجته نعم انا اعرف واحده يا دكتور عادل سابت خطيبها عشان مسك موبايلها
دي مشكله كبيره اه واحده سابت آه، اخ عقد عليها عشان برضه اعمل حاجه زي كده لا، في خصوصيه انت دلوقتي ما بتثقش فيا انت مش عارف ايه طب بعد الزواج تعمل فيا ايه كم تفاهمه ما ده لازم يبقى في تفاهم بس إيه نعم.
وخط مفتوح كده ما بين الزوج طيب.
وزوجته او ما بين إيه الأب نصيحة توجهها لكل الشباب بشكل عام اللي هم شايفين ان مراقبة الآباء عليهم او الاطلاع على خصوصياتهم إن ده انتهاك وانه لا يقبل هذا بالمرة تقول له ايه في كلمتين
هقول له هيجي لك يوم وهتبقى اب وهيبقى عندك ابن وهتخاف عليه وريني هتعمل معاه ايه بس طب نصيحتك للزوجة مع زوجها؟
نصيحتي نصيحتي للزوجه وزوجها يا ريت يبقى في الثقه المتبادله ما بين الزوج وزوجته عشان خاطر الابناء يطلعوا بينهم وبين بعضهم ثقه ونربيهم على القدوه دي عشان خاطر لما البنت تتزوج وتروح بيت زوجها يبقى في ثقه ما بينهم وما بين زوجها والابن لما يتزوج يبقى في ثقه ما بينه وما بين زوجته لو كل البيوت تعاونت بهذه ال- بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب اعتقد ان الثقه تبقى متبادله ما بين المجتمع كله ان شاء الله لو حبينا نعمل تلخيص في عناصر لهذا الموضوع نقول ايه تمام اولا الخصوصيه شيء اللي انا بخاف ان احد يطلع عليه لكن طالما انه لا يخالف شرع ربنا مهم.
ولا يخالف اعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا يبقى من المتاح ان اي حد يعرفها بس خاصه داخل نطاق الاسره يعني عشان تمام.
ما يبقاش برضك ايه مش خصوصية آه، منتهكة آه، للجميع.
مش ما تبقاش إيه نعم.
ما يبقاش كتاب مفتوح للناس تمام تمام, تمام. الحاجه الثانيه مهم جدا ان احنا نفهم آه، ان علماء التربيه قالوا ان مرحله المراهقه فعلا بتحصل فيها كثير من التوترات والأ- والابن بيحتاج الى الانطلاق والاستقلاليه واثبات الذات فاحنا نعطيه فرصته بان احنا نحمله بعض المسؤوليه بان احنا مثلا نمسكه مثلا دوره في ال- في التربيه داخل ال- داخل البيت آه، مساله المصاريف ال- ال- الاسره فاحنا نعلمه بعض الاستقلاليه وبعض الذات من خلال تحميله مسؤوليه معينه برضك من ال- نلخص القضيه دي او القصه دي بان احنا يا ريت يبقى في جو من المصارحه جو من المصادقه جو من الحب ما بين الاب وما بين ابنه عشان بقدر الامكان لما تحصل مشكله ناتي يكون يجد ان الحضن الحنين ليه هو اول واحد يلجا اليه انا اذكر برضك واذكر الاخوه المشاهدين بق... يعني في سوره سيدنا يوسف عليه السلام لما لما تذكره في اول ايات سوره يوسف سيدنا يوسف عليه السلام راى رؤيا في المنام اول واحد فكر ان هو يقول له الرؤية دي مين ابوه نعم واذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت طب بالله عليك ايه اللي دفع سيدنا يوسف انه يتكلم مع ابوه في رؤية هو شافها في المنام يعني شوف وصل لدرجه الخصوصيه الخصوصيه اللي ما تح- ما حصلتش في الواقع الحياه حتى وهو نايم شاف رؤيه فاراد ان يبثها الى من يثق فيه نعم.
ف- اللي هو ابوه فلا بد يكون في ثقه متبادله ما بين الاب وما بين الابن تدفع الابن فيما بعد الى جو المصارحه مع ابوه إيه نعم بارك الله فيك دكتور عادل جزاك الله خير.
آه، انا عارف إن الموضوع طويل لكن احنا تمام.
حاولنا ان احنا نلخص الموضوع في هذه الحلقه آه، جت بعض التفاعلات عن طريق شركه رسائل قصيره ما احبش ان اتجاهلها واقول ان اخ بيقول لنا نعم من حق الاباء التدخل في خصوصيات الابناء وليس بين الزوج وزوجته خصوصيه تمام.
آه، اخر يقول يقول كسب كسب ثقة الأبناء بالمصاحبة يجعلهم واضحين ويسهل التدخل بدون إجبار أو قسوة وهذا آخر يقول إذا كان الولد صديق الأب فلا خصوصية بينهما آه، مشاهدينا الكرام كان هذا الموضوع الذي حبينا نطرحه النهاردة عشان نعالجه من آه، سبل شتى لأن زي ما انتم شفتوا من الأبناء والشباب اللي احنا قابلناهم في الشارع وأكثر حتى من الشباب اللي احنا صورنا معاهم آه، كلهم تقريبا كلهم بلا استثناء آه، بيقول لا ان ليس من حق الاب ان يطلع على خصوصيات انا بعتبر إن ده انتهاك واحد او اثنين بس اللي اللي ايد زي ما انتم شفتوا ايضا في التقرير الاخر ان الاباء كلهم قالوا لا من حقي طبعا ان انا خايف على ابني وزي ما قال آه، اخونا انا ما جبتوش بالسهل عشان ضيعه بالساهل تمام.
آه، ارجو ان يكون رسالتنا في هذه الحلقه وضحت آه، ارجو ايضا ان تساعدونا في نشر هذه الحلقه عبر المنتديات عبر الفيسبوك عبر الجروبات وعبر هدايا ايضا للشباب من اصدقائكم ممن ترون انهم يعني ينتمون الى مثل هذه الفكره آه، ماشي تحب عمر حاجة؟
اه عايز اقول حته مهمه جدا بس قبل ما انسى يا ريت الاباء من غير علم الابناء يراقبوهم تمام من غير العلم اه يعني نعم.
من غير علم الابناء بطريق خفي آه، يحاول بقدر الامكان إن يكون يتحسس عن احوال ابنه في التعليم او في الصداقات والصحوبيه انه مثلا يعمل آه، مثلا عزومه مثلا لأص- لاصحاب ابنه عشان يحسسهم ان هو معاه ويشاركوا نعم.
في كثير من امور الحياه نعم مشاهدينا باسمي وباسمكم اتوجه بخالص الشكر لضيفي العزيز دكتور عادل هندي وايضا باسمي اتوجه لكم بخالص الشكر والتقدير على ان شرفتونا وشاركتونا وتفاعلتم معنا في هذه الحلقه اتمنى باذن الله عز وجل ان تستمر تفاعلكم معنا في حلقات قادمه والى الملتقى يوم الجمعه القادمه وقبل هذا التوقيت بساعه لكم تحياتي عمر الحنبلي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته أحلى أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب نراجع سنة أو سورة بين الكتاب هذا اللقاء أحبتي كونوا جميعا في الرحاب